اللهم رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم تقل بها موازيننا يوم القيامة اللهم ثبت بها أقوالنا يوم القيامة اللهم ثبت بها أقدامنا على الصراط يوم تذل الأقدام اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين شد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين صلنا بك ولا تحصانا عنك يا رب العالمين اللهم فرج كرب كل مكروه اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض اشرح صدر كل انسان ذو صدر ضيق اللهم اشرح صدورنا يسر امورنا اغفر ذنوبنا وفقنا لما تحب وترضى اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم احشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها ابدا امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد نبدا بمشيئه الله عز وجل مستعينين به سبحانه على شرح احاديث صحيح البخاري صحيح البخاري حضراتكم عارفين ان هو فيه 7275 حديث لما هنحذف منها ان شاء الله المكرر يعني الحديث روي بس بروايه ثانيه او بصيغه اخرى او زاد كلمه او نص كلمه تلاقيهم 4000 حديث يعني الاحاديث اللي هنقوم على شرحها ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله 4000 حديث 4000 حديث دول يشملوا امر الدين كله بفضل الله ال 4000 حديث يتحدثوا في امر الدين كله من بدايه النيه الى الوحي الى قضيه الصلاه الى العبادات الى المعاملات خلي بالك الى جوانب الحياه كلها فيما تتحدث عنه السنه المطهره طبعا النهارده مقدمه عشان ادخل على كتاب خطير زي كتاب صحيح البخاري من خلال ابن حجر الله يرضى عليه العسقلاني اللي شرح الاحاديث بتاع البخاري في كتابه فتح الباري آه ابن حجر مكث يشرح احاديث صحيح البخاري كم شهر كم سنه 25 سنه يعني عكف 25 عاما عشان يشرح احاديث صحيح البخاري يبقى المجهود اللي عمله ابن حجر مجهود خرافي لأن البخاري نفسه جمع أحاديثه هذه في كم سنة؟ في 16 سنة جمع كم حديث؟ يقال أنه جمع 400 ألف حديث وقعد ينقح فيها ويظبط فيها ويدور على الأسانيد ويدور على الرواه اللي بيروها ها ويصل بها إلى درجة الصحة والدقة فمكث بهذا 16 عاما وصل بالاحاديث ل 7275 واحد يقول لك الله بس هم دول الاحاديث الرسول كلهم صلى الله عليه وسلم طبعا اتفق علماء الامه ان اصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح البخاري والامه كلها تلقت هذا الكتاب بالقبول كل الامه قبلت هذا الكتاب لما واحد بقى يطلع حلفوت او صايع او ضايع ها ويكون قرا له كتاب ولا حاجه يقول لك احاديث البخاري دي ايش طمنا انها مظبوطه؟ يطمن اثبت لي الاول انك بشر ثم اثبت لي انك مسلم وبعد ما تثبت لي يبقى ساعتها نبتدي ايه؟ نتفاهم اثبت لي بعد كده انك عالم ومش عالم عام لا عالم بالحديث ما عشان اللي ينقد شيء لازم يكون متخصص فيه يعني انا لما اطلع عيب في المبنى لازم ابقى ايه؟ مهندس واطلع عيب في روشته للطبيب لازم اكون ايه؟ طبيب صح لا لما اطلع عيب في ال في ال الحساب الختامي بتاع الشركه يبقى لازم اكون ايه؟ محاسب لما اطلع عيب في حكم القاضي لازم ابقى ايه؟ فقيه في القانون صح ولا لا؟ لما اطلع عيب في حديث رسول الله او فيما روي عن حديث يعني من حديث يعني بلاش العيب في الحديث يعني لان الحديث ده مش مظبوط لازم تكون ايه؟ عالم بالحديث علم الحديث ده علم انا مش هشرحه لكم لان احنا مش قاعدين في مجلس يعني اكاديمي او علمي او مش عارف معهد الدعاء او في الازهر بندرس علماء وانتم طبعا اهل علم ربنا يبارك فيكم لكن قال اهل العلم ان افضل الناس عند الله افضل حد عند الله من يترك نفسه لك لتزرع فيها خيرا افضل الناس عند الله اللي يسيب لك نفسه عشان تزرع فيها ايه خير وان اسوا العباد عند الله من يترك لك نفسه لتزرع فيها شرا يعني لما واحد يقعد يعلم واحد الطاولة ده أسوأ العباد عند الله لأنه سايب له نفسه يعلمه الإيه؟ الشر ولما أنت تيجي المسجد عشان تترك لنفسك عشان نزرع في الخير يبقى أنت أهل الخير مش أنا اللهم اجعلنا وإياك من أهل الخير أنا طبعا مش هتطرق لعلم الحديث ولكن أتكلم في المقدمة عن الإمام البخاري لو بتحدث بإذن الله عن ابن حجر لو بتحدث عن مكانة السنة في التشريع يعني الأحاديث ايه مقامها في التشريع عند المسلمين وسوف أتكلم بإذن الله عن حكم منكر السنة يقول لك لا لا لا لا أنا عندي القرآن وبس في جماعة في مصر منحرفة اسمها جماعة القرآنيين موجودة في يعني مش هحدد أماكن يعني لكن موجودة يعني في القاهرة الكبرى مركزها الأساسي واخد بالك وفي إحدى الجامعات وفي إحدى الكليات بالذات المشهورة جدا ها ويرأسها واحد سبحان الله نسأل الله لنا وله الهداية بيسموا نفسهم جماعة القرآنيين دول ياخدوا الآيات بس ويرفضوا الحديث وهذا كافر خلي بالك لأن إذا قلت لك قال رسول الله كذا وكان حديثا صحيحا فرددت الحديث عليه فقد كفرت بمحمد لأن الكذب على رسول الله يساوي إنكار حديث رسول الله يعني انت لما تكذب على دخل رجل على المهدي امير المؤمنين واحد منافق ليه امير المؤمنين قعد قاعد في ايه بي عنده حمام فمعلمه زي الحمام الايه الدابر اللي بيروح برساله ويجي برساله ده فقال الرجل قال صلى الله عليه وسلم بورك لكم في النصب النصب اللي هو انك تعمل هدف وتقعد ايه تعلم الايه الرمايه يعني اللي هو بيسموه الايه التب التب بتاع ايه بتاع ضرب النار الغرض اللي بيتحط عشان ننشن عليه فهو ده حديث ثاني بوري كلامكم في نصب الحاجه اللي بتقصدوها عشان ايه تتعلموا عليها الايه وفي السرج السرج بتاع مين؟ بتاع الفرس ها السرج ده. وفي اللجام صح الحديث ده صحيح فعلا هو لما لقى امير المؤمنين كده قال صلى الله عليه وسلم بورك لكم في النصب وفي الثلج وفي اللجام وفي الريش يعني قصده ايه الحمام امير المؤمنين قال اعطوه الف دينار خرج امير المؤمنين كان عالم بالحديث قال والله ان الحديث اوله صحيح واخره كاذب ولو اني لم اعطه لقال بعض الجاهلين بالحديث قال بعض الجاهلين بالحديث اللي قاعدين يعني امير المؤمنين يرد حديثا على رسول الله ها لما ما تقول لو قلت له انت كذاب الناس اللي قاعده اللي مش فاهم الحديث وليه خلاص شوف يا اخي الناس الامراء المؤمنين ودول اهو منكر الحديث اللي ده ها فقال نمشي الاول وبعدين نعلمكم الصح نمشي الاول لانه منافق هي طبعا احنا مش مع امير المؤمنين ده كان من واجب يتنفذ لكن المهم يعني ما علينا اذا الامام البخاري رضي الله عنه ولد سنه 194 هجريه يعني مع مطلع القرن الايه؟ الثالث الهجري وكان أساتذته رضي الله عنهم يرون فيه نبوغا غير عادي ازاي تخيل انت الامام البخاري وهو عنده 14 15 سنه قاعد يتنقل ما بين البلاد عشان يجمع احاديث الحبيب المصطفى وانا عشان اوريك دقه الروايه عن رسول الله من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين في حديث يقول إن الشهداء أربعة الشهداء كم نوع؟ أربعة رجل مؤمن صادق الإيمان لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل فهذا في الدرجات الأولى ده أول إيه؟ درجة. الحديث ده مروي عن واحد اسمه نافع ونافع رويه عن واحد اسمه سالم وسالم رويه عن عمر بن الخطاب فيبقى نافع سالم عمر ها سيدنا الحبيب فقال ناس ليه الحديث وقال صلى الله عليه بعد ما وصل العنعنه يعني الشهداء اربعه رجل صادق الايمان لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل فهذا هو ال- الدرجات الأولى يرفع الناس إليه رؤوسهم يوم القيامة فرفع رأسه حتى سقطت قلنسوة يعني الايه الطاقية اللي لبسها فلا أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة رسول الله أنا عايز أسألك سؤال واحد إيه دخل الطاقية سواء وقعت أو ما وقعتش سواء هي بتاعت عمر أو بتاعت الرسول في الحديث لكن عشان هو ينقل كأن أنت بتسمع الحديث عن رسول الله طبعا بالضبط كده بالفيديو صوت وصورة صح ولا صح يعني دليل على ايه صدق الراوي صدق الراوي ها؟ كلكم عارفين قصه بتاع الليث بن سعد قال يا جماعه الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات قالوا بتاع عمر بن الخطاب قال مين اللي رواه قالوا نافع قالوا عن مين عن سالم نافع عايش قالوا لا نافع مش عايش مين اللي موجود قال واحد من تلاميذ احمد بن حنبل قال اروح له وين عايش قالوا في شمال نجد قال آه. راح طالع من مصر القديمه ها من الفطار توكل على الله على شمال نجد عشان ايه ياخد الحديث بنفسه من راويه فين يا جماعه الراجل تلميذ احمد راوي الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات قالوا ده في ناقه خربت له راح يجيبها هو الراجل اللي بيجري ورا الناقه دي قال السلام عليكم وعليكم السلام قال له خير قال له اسكت الناقه عامل حبره كده بص الليث بن سعد ليه الراجل ما فيش في حبره حاجه قال له انا في حجرك شيء قالوا لا ده بس عشان الناقة ايه ايه احنا تكذب على الناقة فحري بك ان تكذب على رسول الله يا عم احنا مش عايزين الحديث ده منك الله لكن على كده لو الحديث قاعد لغايه النهارده ما كنتش تضمن ولا حديث صح ولا لا كلنا كذابين ها انا كلمه جبر ما هو معنى ما هو قال لك لو جرب الكذب مره على احد الرواه لشك في حديثه معنى كده ان انما الاعمال بالنيات حديث مشكوك فيه لا يعني في الفرع ده لا سابوا الراجل ده راحوا الثاني ليصدق اذا تحرى رواه الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هل البخاري هو اول من كتب الحديث قالوا لا ازاي اول اثنين كتبوا الحديث ابو هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص فكانوا يسمعوا الحديث من الحبيب على طول يروحوا ايه مروحين كاتبينه يعني يلحق يكتبوا قال اه ده ما كان عندهم حصيله غريبه في الحفظ كان ابن عباس احد رواة الاحاديث كان يقعد في المسجد يجي واحد يقول له قصيده من 100 بيت مثلا يقعد ابن عباس يبص له كده الراجل يخلص ال 100 يقول له اتحب ان اعيدها عليك يا ابن عباس ها اقولها لك مره ثانيه يقول له لا انا اعيدها انا عليك يروح ابن عباس جاب ال 100 بيت زي ما هم بقى ولا حرف استثنى ولا كلمه راحت ولا يا خبر ابيض خلاص وصيه بصراحه مراتك تقول لك شيخه ليه؟ الله انا انا كنت فين هو كان فؤادي وانا فؤادي انا بفكر في العيال وفي البتاع انا فين؟ حتى مش قادر يفرغ نفسه ساعه لله نص ساعه لله بس يبقى كده مخلص ويطلع كلمه تنفعه ها؟ فسبحان الله كان ابن عباس يقول ايه؟ يقول كنت امر مره مع ابي هريره وابن عمر فذكر حديثا فخفت ان انساه فكتبته على رحل ناقتي حتى اعود الى البيت شوف الحفظ كتبوا على ال- السرج بتاع ال- الفرس ولا البغله اللي راكبها احسن يلبس ادي الكلام مش احنا عندنا الكتب جاهزه والاحاديث موجوده دلوقتي ما شاء الله الكمبيوتر بيغذوا بيه الاحاديث تدوس على بتاع يطلع لك ال- الحديث بتاع الموضوعات كلها الايات كلها المعجم المفارق بتاع الحديث وبتاع القران ولكن ورغم ذلك ما بنحفظه وما عندناش استعداد نحفظ لكن يا احفظ البقره يا عم استعين بالله وانت تحفظها ان شاء الله طب ابتدي كده ان شاء الله هو انت فاكر واحد هيجي يديك بالمعلقه خد معلقتين بقره معلقتين ال عمران لا انت ابتدي وان شاء الله ربنا يثبته لك ها؟ فأبو هريرة كان يكتب كل ما سمعه من رسول الله وابن عمر آه، ابن عمرو بن العاص عبد الله كان عنده حاجة اسمها المدونة الصادقة سماها صادقة ليه؟ لأنه بيكتب فيها أحاديث الرسول فكانوا يقولوا يا ابن عمرو نعم أنت بتحب الدنيا ليه؟ أنا أحب الدنيا عشان حاجتين إيه أول حاجة؟ الصحبة إلى رسول الله وكمان الوصفة صادقة للايه المدونة الكراسة النوتة بتاعته اللي بيدون فيها الايه بيحب الدنيا عشان دول تعرف الواحد بيحب الدنيا ليه دنيا يا استاذ دنيا حلوة ما اي اي كلام هو ما عندوش اجابة انا لو سألتك دلوقتي ما عندكش اجابة ده لكن هو عنده الاجابة لانه له خط واحد في الحياة الله وان الى ربك المنتهى فتوحدون سلام. يبقى ابو هريرة وابن عمرو بن العاص اول من كتب الحديث عن رسول الله وهو الصحابة كانوا بيخافوا ان يكتبوا الحديث احسن يختلط بالايه بالقرآن الى ان شرح الله صدر ابي بكر لما اشار عليه عمر بجمع الايه المصر لحروب الردة قتل من الحفاظ سبعون لأن عمر قال الله ده كده القرآن ممكن يضيع فأنا أبو بكر ما تجمع القرآن في في كتاب استخار أبو بكر الله عز وجل فانشرح صدره للاستخارة وأنا عايز أقف جملة اعتراضية على مسألة الاستخارة دي يجب أن تستخير الله في صغير الأمر وكبيره الصحابي لما كان معذرة يشتري شسع نعل يعني رباط حذاء كان يستخير الله يشتريه ولا لا يعني شوف الأمر وصل لفين يعني بيلقي كل حبوله عند من عشان ربنا يختار له هو مش هو اللي يختار لنفسه في نقطة الاستخارة بقى واحد يقول لك انا اخسر لبس استخارة عشان جواز البنت دي وما شفتش حاجة وانت لازم تشوف مين قال لك تشوف مين اللي ضايق عليك وقال لك لازم تشوف مش لازم تشوف يا اما صبرك كان شرح يا صبرك كان غلق دخلت من نام وقمت من الرؤيا قمت من النوم لا انت منشرح ولا منغلق وحالك بعد الرؤيا او الاستخاره زي قبل الاستخاره حكم عقلك يبقى انت عملت السنه الاول وبعدين ايه؟ توزنها بالعقل، الواد ده ينفع ولا ما ينفعش؟ على خلقه ولا مش على خلقه؟ اجوزه بنت ولا ما اجوزوش؟ أ- اسرته كويسه ولا مش كويسه؟ بس دي مسائل عقلانيه يعني. بس بعد ايه؟ ما استخرت الله سبحانه وتعالى. انا مثلا انا ما شفتش رؤيه، ده ما فيش الكلام، لا علاقه بين الاستخاره وبين الرؤيه، ولا لو شفت رؤيه تبقى رؤيه واضحه ولازم تدخل على الاستخاره وانت ما عندكش قرار فيها. إن انت نفسك تشتري الحاجه الفلانيه وبعدين تقول التخير، لا ما انت خلاص ما انت نفسك تشتري. ها؟ إذا أول من كتب الحديث أبو بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وبعد أن تكتب الصحابة بعد أن كتب المصحف في عهد أبي بكر وجمع ثم بعد ذلك نسخ في عهد عثمان اللي هو المصحف اللي معانا النهارده اللي هو الرسم العثماني خلاص بعد كده اطمأن الصحابة إلى أن بدأ من بعدهم في كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رضي الله عنه يقول ما كتبت حديثا في صحيحي ما كتبتش حديث في الكتاب بتاعه ده إلا عمل إيه؟ اغتسلت وتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله رب العالمين. كل حديث يكتبه كم ركعة بالله عليك بس في الحتة دي بس 7275 في اثنين ها؟ داخلين على 15000 ركعة بس مجرد إيه؟ استحيت العدد في كتابة البخاري. ويجي يقول سبحان الله لا يقول لك الحديث ده اصلا أنا مش مش مستريح والله لعنك استريحت له ترى- تكون ايش تقول انا استريح ولا استريحت يا اخي الله استريح ولا استريحت ما تفرقش معانا سبحان الله طب واحد يسال سؤال بقى لكن يعني كل الاحاديث الصحيحه هي في البخاري بس لا احنا عندنا واحد ثاني يكاد يكون في مرتبه البخاري اللي هو صحيح مسلم الامام مسلم صحيحه فيه 12000 حديث العجيبه بقى ان احنا البخاري لما تحذف المتشابه المكرر يعني يبقى يبقى 4000 حديث من 7275 صحيح مسلم لما تحذف المكرر من ال 12000 يطلع 4000 حديث سبحان الله يعني لما تحذف المكرر في البخاري يطلع 4000 وتحذف المكرر في صحيح مسلم يطلع كام؟ 4000 طب بقيه الاحاديث فين؟ دي في السنن الاربعه سنن ابي داوود الترمذي ها النسائي ابن ماجه في كمان من هو اصح من السنن بس دي درجات في الصحه بقى، انا مش هدخل لك في متاهه في ال- في المساله العلميه في علم الحديث اللي هو زي المستدرك بتاع الحاكم السنن بتاع الدار قطني رضي الله عنه امثال هذه الكتب فيها من الاحاديث ما يربو على 600 الف يعني اكثر من نص مليون حديث ورد او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء لما كانوا يجوا ياخدوا حديث يشترطوا في اول الحديث حاجات يقول لك في واحد ما ينفعش ناخد منه الحديث من ضمنه مين؟ او اظن امثله غريبه يعني الاكل على الطريق يعني واحد ماشي في الشارع بياكل ايه؟ ها؟ ما يقال انه سندوتش او شاطر او مشكور يعني ها؟ واحد يمضغ لبانه في الشارع ما يروحش الحديث ملاعب الاطفال مضحك الناس اللي هو الايه؟ الكوميديان او ال- بتاع النكت قال لك ده سقط الحياه سقط الايه؟ الحياه ما ينفعش الكاشف عورته اللي هو السباح وبتاع المصارعه وبتاع كمال الاجسام كل ده ايه؟ سقط الاهليه ما ينفعش إيه؟ غير كامل الاهليه ما ينفعش ايه؟ ياخدوا منه حديث يا خبر ابيض ده كان المجتمع المصري بقى ما ينفعش منه الا كام واحد ها؟ الاكل على الطريق قال المتبول على الطريق عليك في السكه كده يروح آه، ما ينفعش تاخد منه حديث ما عندوش حياه المن في اهله دياسه او فيه هو يعني مراته ماشيه علينا في الشارع بنته بلغت الحلم وطلع بنطلون ما رضوش ياخدوا منه حديث ما ينفعش شايف كلام الحديث ما وصلكش كده الا بعد يعني ما ما نقوه واختاروه ها ده سبحان الله قيل لما لا تاخذوا من هذا الرجل يا إمام فليه ما تقولش من الرجل ده قال كان أبوه يتكلم في القضاء والقدر يا خبر أبيض يعني كان أبوه يقول إيه أنا مسير ولا مخير زي الكبة بتاع المصريين أسد شيء إحنا مسيرين ولا مخيرين إحنا في بلاد الإسلام للأسف مسيرين وفي أوروبا مخيرين يعملوا اللي يعجبهم سبحان الله احنا مسيرين الحكومه بتمشينا زي ما هم عايزين هم هناك مخيرين يختاروا اللي يعجبهم ويرفضوا اللي ما يعجبهمش يولوا من يشاء ويعدلوا من يشاء لكن احنا ما شاء الله علينا نعم سبحان الله سيروا خير ايه يا عم اسال في السؤال اللي ينفعك دخل رجل على مجلس مالك رضي الله عنه قال يا امام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هل هتوه وجاب الجريده جنبه واوسعه ضربا الاول عشان يغير الفكره من نبوخه الاول بعد ما ضربه قال اسمع يا سيدي بقى الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آه. بلاش تهري يعني انت خدت ايه الفكره الرحمن على عرش الكوكب ايه الخبيث ها ام سيدنا موسى كانت اسمها ايه يا شيخ طب اسمها ايه اسم ربنا قال عليها ام موسى زي مراتك بس عمو محمود ايه ايه ايه المشكله عرفت اسمها تقدمت في الدين خطوتين علم لا ينفع وجهل لا يضر فاذا علماء الحديث دققوا في من ياخذون منه الحديث طيب واحد يقول لك احيانا يا سيدنا الشيخ الاقي في الهامش يقول لك ده حديث صحيح وده حديث حسن وده حديث متفق عليه وده حديث غريب وده حديث موضوع وده حديث حسن غريب وده حديث متواتر يعني ايه انا مش هدخلك في دوامه ولكن اقول لك حاجات على الماشي بسيطه قوي الحديث الصحيح كل احاديث الامام البخاري صحيحه لان الامام البخاري لما عرض الكتاب بتاعه على الامام احمد بن حنبل والامام يحيى بن معين وهما حجه في الحديث اصل في درجات في علم الحديث زي تقول ايه مثلا في الجيش او في الشرطه في ملازم وفي عقيد وفي عميد وفي لواء ها في فريق واخد بالك ردد ها العلماء لا في علم الحديث درجات في الحاكم او الحافظ او الحجه ها او امير المؤمنين في الحديث قال يا سلام امير المؤمنين في الحديث ده مين ده؟ الواحد زي سفيان الثوري يعني ايه؟ قال يحفظ يحفظ عن ظهر قلب 600000 حديث بالعنعنه بتاعتهم عن الى رسول الله اذا لما يبقى يرد حديث يقول لك صحيح مش صحيح باطل ها لكن الامام المعلم الاستاذ بتاع الامام البخاري حفظوا الاول 200000 حديث بعد ما حفظهم اللي حفظت اللي حفظت تعالى سمعهم له سمعهم له قال له 200000 دول احاديث موضوعه عشان يقدر يميز الصح من الغلط امال ايه؟ لو واحد زي الرسول ده حلفنا يا عم ده ده بيلخبط الراجل ده غلبان ده ده عضو فرد لا يا حبيبي احنا اللي عملنا فرد بعد ما حفظوا 200000 قال له حفظوا دول يقول لهم حديث ضعيفه بقى ارجع اللي على جنب تعالى اعلمك قد ايه اعلمك الصح امال ايه؟ ما الناس واحد يقعد 16 سنه يجمع في الحديث ده كان ده كان فاضي بس ده شيخ ده انت اللي فاضي لا ده هو كان مليان انا واخد بالك انت بس انت اللي مش فاضي فالمهم الحديث الصحيح هو الحديث الذي ثبت انه روي عن ثقه الى ثقه الى ثقه الى ان وصل الى رسول الله والثقه دي له وصفات له وصفات غريبة اشترطوها بقى له تسع شروط راوي الحديث ده انا مش هدخلك برضه في علم الحديث عشان ما بعت برضه ايه ملل بتشد برضه ناحية المقدمة لكن برضه ايه انا عايز ابسط لك الموضوع قوي بقى حديث البخاري عرضت على الامام احمد والامام يحيى شكوا في اربعة احاديث شك بعد ما ناقشوا مع الامام البخاري فيها وبعدين انضم اليهما اربعة من علماء الحديث فأقروا بصحة الأحاديث الأربعة فصارت كل أحاديث صحيح البخاري صحيحة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الإمام البخاري يقول كذا قل صحيح خلاص وقد تقبلت الأمة كلها على مر التاريخ هذا الكتاب ها واعتبرته كما قلنا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل كان في ناس حضارات زمان ظهروا في أواخر القرن الثاني الهجري اسمهم القصاص اللي هو بتوع الايه؟ الحكايات يجي في الجامع يقول ايه حديث يعملوا كده بس يضيف له حته ها وبعدين يقعد بقى يعمل له قصه وروايه وحكايه اقول لك مثلا الحديث الذي يقول الحديث القدسي وما يزال اخر حديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته ها هل كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش به رجله التي يمشي به ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه خلاص الحديث خلص هنا الجوانب الطرق والكباري ها واخد بالك يقول لك بقيه الحديث كنت هو او يكون عبدا ربانيا يقول للشيء يكون فيكون استغفر الله العظيم كانه سلب الله صفته معقول الكلام ده انا مش عارف حديث ده خايف في الحديث يقول له لا لا لا مفيش حديث الكلام ده. اسكت انت عارف حديث اسكت ما تكملش هذا كذب على رسول الله ومن تعمد الكذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار الامام احمد بن حنبل والامام يحيى بن معين دخلوا المسجد مره وكان مليان واحد قاعد يحكي من القصاص دول يقول ايه بقى حدثني من اثق به عن احمد بن حنبل عن يحيى بن معين حلو الكلام الاثنين قاعدين اهو وبعدين اخر الكلام ان من قال لا اله الا الله صادقا خلق الله عصفورا له سبعون ألف لسان كل لسان له سبعون مش عارف ألف إيه وكل دول إيه يلهجه بحمد الله وفي ميزان حسنات من قالها إلى يوم القيامة أحمد بن حنبل بطل يحيى بن معين لما رسول يقول حدثني أحمد عن يحيى يحيى قال له أنت حدثت قال له لا ما حصلش أأنت سمعت مني؟ قال لا قال لا قال استغل قال له وين سمعت هذا الحديث؟ حديث السنين قال له عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين الإمام أحمد بن حنبل قال له أنا أحمد وهذا يحيى بن معين الراجل اللي نفسه إيه بقى؟ ورطة قال ولا أليس في الدنيا أحمد بن حنبل واحد معين غيركما؟ واحد تأتي أي كلام بقى النصاب نصاب عايز عايز مخارج عايز بس ايه مخرج بقى واحد مفيش الا انت بتتفق انا مفيش الا هم الاثنين ها فاذا في ناس واحد ثاني اسمه نوح ابن مريم وجد ان الناس قعدوا يهتموا قوي بالايه بال- بكتاب المغازي بتاع ابن اسحاق واخبار ال- ال- ال- ال- الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه هو هو الى اخره قال الله الله الله الناس هتنسى ال- القران ولا ايه؟ ها؟ احنا نحط احاديث من عندنا في فضائل الصور اللي هي رسول كذا مش عارف يحصل له إيه، يحصل له كل الاحاديث اللي في فضائل اصل القران ايه؟ كلام من؟ كلام الله ولا يفضل كلام الله على كلام الله صح ولا لا؟ مفيش حاجه تفضل ايه على ايه ولا صوره عن صوره ها؟ فكل الأح- او اغلب الاحاديث التي رويت في فضائل الصور حطها واحد شويه روح ابن مريم ده كان راجل اصلا يهودي هذه مشكلة خطيرة أن أن إيه؟ أن أنت تحب تجذب الناس ف... فتألف حديث عشان تجذب لا لا لا لا البضاعة بتاعتنا الحمد لله إيه؟ سليمة ونافعة ومش عايزة إيه؟ زيادات فالله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الإسلام مش عايز زيادة لا بالعكس رضيه الله لنا والقرآن كتاب ال- ال- الإسلام كتاب وسنة بس. وتوحدون لا اله الا الله انا عارف ان المقدمه صعبه شويه لكن بعد كده الموضوع تزال مش هنشرح احاديث ونشرحها ده الموضوع خطير ده اول موضوع هنطلع منه زعلانين كلنا لانه النيه ونيتنا كلها يعني ها انا كاتب ان النيه مش مظبوطه بالله عليك ما, ما- ما تستعجلش لما نخلص المقدمه تقول انت بقى ايه هخش على الموضوع بقى ما لا- ما لا بيحوم ويدور فكر ده انا داخل على موضوع خطير قوي خلاص اقسم بالله العظيم ان سبحان الله ما اقتربت من احاديث البخاري ها او اي حديث لرسول الله الا وشعرت برهبه وهيبه ها اولا لصاحب هذا الحديث سيدنا رسول الله اولا الله انا سبحان الله ابن مسعود الله يرضى عليه هو ده كان ايه ده كان ملازم للحبيب المصطفى اول ما كان يجي الحديث يقول حدثنا عن رسول الله يا ابن مسعود يروح واقف الاول يقف كرامه ويعتمد على عصاه وتهتز العصا في يده لانه بايه بيترعش يقول اتدرون عمن احدث اني احدث عن رسول الله ها مساله مش سهله يعني يعني طبعا سبحان الله وبعدين في نقطه خطيرة- خطيره يعني احنا مش عايزين كمان واحنا بنتكلم عن السنه ومقامها من القران ان احنا نكون من الذين يس- يعني يستمعون القول فينسون بعد ان يستمعوا لا ده مساله خطيره لان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا ياتين احدكم حديثي وهو متكئ على اريكته شوف الرسول كانه قاعد معانا ازاي لا ياتين احدكم حديث وهو متكئ على اريكته يعني واحد مثلا حاطط كتف جنبه وبيسمع لشيخ من الشيوخ او عالم من العلماء العالم ده الحديث يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه انما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله شوف الرسول كان عايش وصينا يسمع حديث يقول لك لا لا لا لا معقول ده حديث بالشكل ده معقول في الموضوع بالشكل ده معقول الموضوع ده مش داخل في نافوخ الله ده الراجل بيقول لك قال رسول الله عارف لو قال له قال كارل ماركس لا قال كنز في نظريه النقود لا قال دارون في نظريه التطور يقول له ماشي قال مش عارف مين في, في, في مدام كوري فقالت في الاشعاع يقول صدقت مين عند حديث رسول الله يقول لك انت متاكد ايوه متاكد يعني قوي يعني متاكد قوي يعني ما قال لك هو هو يتحمل الوزن ولو الناس بتستأمنه وتصلي وراه ليه ها ولذلك الامر خطير لان الانسان في الحديث يتثبت من صحته والله قد تمر ليله باكملها ويطلع الفجر والانسان قاعد يحقق حديث من الاحاديث ولسه ما ما وصلش ليه لان المساله مش سهله اللهم يسر لنا العلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين طيب تعالى بقى لمكانة السنة من القرآن القرآن أمرنا بالصلاة هل أقيموا الصلاة صح لا كرر إقامة الصلاة دي مئات المرات هل حدثنا القرآن كيف نصلي الصبح وكيف نصلي المغرب وكيف نصلي العصر هل حدثنا القرآن عن النوافل أكلمني. هل حدثنا القرآن عن هيئة الصلاة نفسها إنما من الذي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث ولذلك منكر السنة تماما كمنكر القرآن اللي ينكر السنة كافر زي اللي بينكر القرآن يعني لما احنا قسمنا من يستمع إلى الحكم الديني إلى نوعين واحدة تقول لها إيه الحجاب فرض تقول لك لا مش فرض فرض كافرة يعني تقول لها هو فرض تقول لها لا مش فرض يبقى كافرة واحد يقول الصلاة فرض لا مش فرض يبقى كافر الحج فرض لا مش فرض يبقى كافر الخمر حرام ولا مش حرام يبقى كافر امال يبقى كافر امتى؟ درجة أقل قال لما الست تقول لا أو أنا عارفة إن الحجاب فرض بس لسه شوية لما ربنا يؤمر ما هو أمر بس أنت مش واخدة بالك لما ربنا يأذن ما هو آدم بس أنت نايم على روحك واحد يقول اه الصلاة فرض بس ربنا إن شاء الله يخليني أحافظ عليها بإذن الله اه صح الخمر حرام بس ربنا يتوب عليها بإذن الله وهكذا يبقى اللي ينكر امر من امور الدين معلوم بالضروره منه صار كافرا يبقى تارك الصلاه ايضا قسمان قسم ممكن للصلاه حاجه اسمها صلاه ده كافر واحد يقول والله انا يعني ادعوا لي ربنا يهديني ده ايه؟ فاسق فاسق مع ان الامام احمد ما عندوش النوعين دول عنده نوع واحد تارك الصلاه كافر ولكن الامام احمد بيقول اللي جوزها ما بيصليش يبقى جوازتها مش نافعه لان ما ينفعش مسلمه تتجوز ايه؟ بكافر ونفس القضيه المسلم الزوج بيصلي والزوج ما بيصليش الامام احمد يقول له ايه؟ افسخ العقد مش طلق لان طلق لما يكون الايه؟ الزوجيه صحيحه الامام احمد بيعتبر بيعتبر ايه؟ بيعتبر ان ال- ال- ال- تارك الصلاه سواء انكار او تكاسل كافر ليه؟ اخذ نص الحديث ما بيننا وبينكم الا الصلاه فمن تركها فقد كفر وحقيقه عندنا الحق بقى ايه عرفني في الزمن ده ان ده مسلم الا بنوا بيه الجوامع صح ولا لا طب في ايه في الاسلام تاني ايش في الاسلام فاضل لنا ولا حاجه لا حكم بالاسلام ولا شرع بالاسلام ولا اقامه حدود ولا شوارع فيها اسلام ولا اعلام فيه اسلام ولا صحافه فيها اسلام امال ايه الموضوع امال اعرف المسلم بايه انا مش فاضي بس او علامه او علامه اذا رايتم الرجل تعولت قدماه المسجد فلا تشكوا في صلاحه يعني اقول ده خير ان شاء الله قد يصلي ويسجد قد يصلي ويترك قد يصلي ويرتاب لكن دعوه فان صلاته سوف تنهاه يوما ما يبقاش عليه شيطان يقول له ايه لما تبطل كذب يبقى صلي لما تبطل غيبه يبقى صلي لما تبطل تدخين يبقى صلي لا لا لا لا صلي وايه وادعو الله في صلاتك فانت اقرب الى الله عز وجل من انك لا ايه لا تصلي صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام يبقى مقام السنه من القران اضرب مثال بيها زي لما يرتفع لك ولله المثل الاعلى نص قانون والقانون مش واضح وملحق بنص القانون حاجه بيسموها المذكره التفسيريه المذكرة الايه؟ التفسيرية او الاضاحية للقانون يبقى القرآن نص والسنة ايه؟ مفسرة له الزكاة هل في القرآن آية تقول ان نصاب الزكاة 85 جرام ذهب؟ ها؟ أبدا هل في القرآن ان الزكاة سبحان الله يعني تطلع في انهي وقت بالذات في العمارة طلع زكاة مالها ازاي الارض الزراعية ازاي الخيل والانعام ازاي مفيش الكلام ده كله الا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ارجو ان تكون ايه قال انا كنت اتمنى عشان انا عارف ان المقدمه ثقيله وعلميه قوي انا كنت طبعا في دماغي ان الساعه ونص بتاعت النهارده ان شاء الله تكون مقدمه بس لكن عشان يعني شايف ان ال- رد الفعل بتاع الكلام ايه صعب شويه عايزين كلام رقيق شويه ولم امرنا الى الله بقى يبقى نتوكل على الله ايه ونبدا في اول باب في آه كتاب صحيح البخاري في آه من خلال فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه واول باب اسمه سماه كتاب بدء الوحي واول حديث بدا فيه الحديث اللي روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر الله يرضى عليه روى الحديث الذي نحفظه جميعا مفيش مسلم ما يحفظش الحديث ده ونفسي اشوف مسلم بيطبق الحديث ده يعني يعني واخد بالك من المحدثين هم زي ما بيقولوا على العمله الصعبه او المعادله الصعبه مفيش مسلم مش حافظ الحديث ده ونفسي اشوف مسلم بيطبق الحديث ده يعني يعني واخد بالك من المحدثين هم زي ما بيقولوا على العمله الصعبه او المعادله الصعبه مفيش مسلم مش حافظ الحديث ده ونفسي اشوف مسلم بيطبق الحديث ده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها في رواية مسلم فهجرته الى ما هاجر اليه. ده نص الحديث. تعالوا بقى نعيش شويه مع ايه؟ مع ابن حجر، طبعا انا مش هقدر اقول الكلام بتاع ابن حجر كله ده كلام يعني انت لما تفتح كتاب فتح الباري عامل بالظبط زي واحد زي حالاتي كده وفتح كتاب الصيني وقاعد الراجل يكلمه صيني او ياباني انا تقول ايه ده هو قصده ايه يقف عند الواو ويقف عند اللام والفاء دي لا والفاء دي ايه وده حرف جر ده مالك الكلام ده كله انت عايز ايه توصل للمفيد صح ولا لا لكن ان شاء الله انقي لك من فتح الباب الايه المفيد عشان نطلع بالايه ان شاء الله بالمفيد وكله مفيد بس احنا ناخد على ايه على قد حالنا يعني كل واحد ايه رحم الله امرأ قال ابن حجر اصول الدين كلها على احاديث اربعه والوضعية صحيح البخاري لم 7275 حديث بس لما تدور على الدين كله تلاقي اربع حديث كنت ان شاء الله هتكون حافظهم باذن الله دول بيشملوا الدين كله اول حديث اللي هو بتاع النهارده اللي هنشرحه اللي هنبتدي نشرح فيه مش هنشرح مش هنشرحه هنبتدي نشرح فيه ان شاء الله انما الاعمال بالنيات ده اول حديث لان النيه ايه اهميتها؟ النيه هي اللي بتفرق ما بين الفرض والنفل صح ولا لا؟ ده انا ودي دلوقتي اصلي ايه؟ مغرب لكن الركعتين اللي بعدهم دول ايه؟ سنه النهارده انت كنت صايم بس تعمل ايه؟ تطوع او من الست البيت صح ولا لا؟ لكن من من 20 يوم كنت صايم ايه؟ فرض رمضان خلي بالك يبقى ايه يا حضرتك؟ النيه دي مهمه قوي بتدي واحد جنيه النيه مهمه يا ترى دي من زكاه المال ولا من الصدقه ولا من السلف؟ دي كلها ايه؟ نيه يبقى كل الامر روح تحج لازم ايه؟ تلوي لازم تلوي لكن الح- نيه الحج غير نيه الايه؟ العمره هوضحك اكثر الواحد دخل البيت وناوي يطلع مراته والعياذ بالله يعني دي يعني سيئه والعياذ بالله دخل البيت ضلمه ليه واحده في البيت رحمن عليها من الطلاق نور نقول يا امه زوجته تطلق لان الاعمال بالايه؟ يا خبر ابيض ها اذا الموضوع خطير النيه خطيره وهنا بقى ملحوظه برضه عشان ايه؟ اوقف كثيري حاله الطلاق عند حدهم شويه فده سيدنا الشيخ انا رميت يمينين قبل كده والشيخ رميتهم لي وامبارح كده رجعت لقيت متكركب والقلب مش عارف ايه وانا كنت بتغفر رحت رامي يمين الطلعه وانا وانا غضبان ما كنتش عارف يمين ولا شمال طب اشمعنى رميت اليمين على مراتك وما رميتش على بنتك؟ ها؟ لان مخك لسه فيك وعارف ان دي هي اللي ينفع فيها الطلاق وامك ما ينفعش فيها الطلاق صح ولا مش صح؟ يبقى ما كنتش غضبان الغضبان اللي ما يفرقش بين امه ومراته خلاص اظن قفلنا ده بقى هنا مش حد يقول لي كل حد يقول لي انا فتحت كتاب مش عارف ايه في الفقه ولقيت ان طلاق الغضبان لا يقع ايوه ما بشرحلكش الغضبان ده حالته ايه الغضبان ده لو قلت له ايه دي ده دولاب ولا ولا حيطه بقول لك ايه ده مش دماغه مش فيه او ده اللي مش عارف لكن هو بيوقع الطلاق على زوجته لانه يعرف انها محل للطلاق دي محل للطلاق واحنا فاكرين الراجل اللي, اللي في زمن الامام مالك رضي الله عنه لسه سامع حديث عن الطلاق من مالك هو ناوي يطلق مراته ناوي راح راجع البيت وهي طالعه السلم قال لها لو صعدت درجه او نزلت درجه او وقفت مكانك فانت طالق ده ناوي راحت الست راميه نفسها من على السلم قال لها لو مات مالك لاحتاج الناس الى فقهك آه. طلع لهم يعني حل حل لا اله الا الله سبحان الله فاذا النيه في الدين اهم حاجه النيه النيه ليه؟ لان الايمان النيه ثلثه النيه او الايمان اركان ثلاثه تصديق بالجنان بايه؟ بايه؟ قلب وقول باللسان وعمل بالاركان يبقى انا لو مفيش نيه ولذلك القصه اللي انتوا قريتوها الست عايزه تطلق من جوزها مسيحية راحت علامة اسلامها هو ابن ايه ابن ناصح قوي راح اهل الاسلام وطلبها في الطاعة خلي بالك انا لو من الاسى بالموضوع اسلامهما غير صحيح لان ما اسلمتش لله انما سلمت عشان تطلق وهو اسلم عشان يرجعها ايه لعصمته ده انسان مشكوك وده انسان مشكوك خلي بالك صحيح احنا ما دخلناش بنيته لكن واضحه الملابسات الملابسات واضحه قوي اشمعنى هو ما اثرش الا لما هي اثرت ها النقطه مهمه انا فاهم دي زعل- لا ادخله في قلوب الناس لكن هنا الملابسات واضحه الملابسات واضحه تماما وتيجي تسال واحد مسيحي تاثرت ليه؟ والله اصل انا قرات القران يا ابني احنا بنقرا القران احنا ما بنفهمش فيه قرات القران ايه ما تيجي من الاخر هات من الاخر ايه اللي قرات القران ايه قرات ايه في القران ها؟ ده المسلمين عندهم 60 سنه الواحد في الاسلام وبيقرا ومش فاهم حاجه ولا هو عارف لا باللغه ولا عارف احكام ولا عارف اي حاجه يقول لك انا قرات القران قرات القران ايه لا انت لا قريت قران ولا انجيل ولا قريت حاجه انت في حاجه اما تجيب من الاخر انت عايز ايه بالظبط هتتجوز بنت عمك محمود الزهرب ولا ايه الموضوع ها وايه المصيبه يا اخي مفيش واحد منهم يسلم الا هو يقول لك بدور على شغل وعايز شقه وعايز اتجوز عايز- لا، هو ال- هو الاسلام سلم كل هو انت كنت قاعد في الشارع كنت صايع قبل كده لا اله الا الله أه، يبقى اذا الامر مش- مشكوك في امره هنا ال- غير دايما لما ايه ما- ما تغتروش قوي بال- بالمظاهر الكاذبه لا لا ما توحدوش اول حديث من الاحاديث اللي الامام ابن حجر بيقول الدين كله مبني عليها اربع حديث انما الاعمال بالنيات وانا ادي طبعا لشرح الحديث ده لان ده موضوع طويل قوي لان النيه مبني عليها الدين كله والحديث الثاني الحلال بين والحرام بين يا سلام شوف ابن حجر بينقي ايه بينقي ايه الحلال بين والحرام بين عارف الحلال بين والحرام بين يعني ايه يعني مش عايز فتوى اللي تستفتي فيه ده لانه مشكوك في امره يعني في واحد جه يسال حضرتك مره شرب الميه حلال ولا حرام؟ مش ممكن صح ولا لا؟ لان الامر فطري لكن يقول لك ايه؟ هو التدخين حلال ولا حرام؟ اذا بدات الامر ايه؟ مش مظبوط عنده شرب البيضه حلال ولا حرام؟ يبتدي يشك لان مش ممكن يقول لك هو اليانسون حلال ولا حرام؟ مش ممكن لان الامر ايه؟ امر فطري الامر الفطري اللي هو ايه؟ اللي هو انت لا تسال عنه ها انت لا تسال عنه مش ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ انا عايز اتجوز والجواز حلال ولا حرام؟ مش ممكن لكن يجي يسالك سؤال تاني والله اصل كان في واحده جارتنا مسيحيه ومش عارف اه بدا ايه الموضوع مش مظبوط يبقى الاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع الناس عليك هو ما دام تلجلج في قلبك يبقى انت مش ايه مش مستريح له مش مستريح له هو ليه بيجي بيسال عن ال- المبلغ اللي بيديه للموظف عشان يمشي له المصلحه ها عمر في واحد جه يسالك انا بشتغل في وزاره التربيه والتعليم وبشتغل بما يرضي الله فلوسي حلال ولا حرام؟ في حد يسالك السؤال ده؟ مش ممكن امال يسالك في ايه بقى؟ يسالك في فتوى بقى يعني تكون آه، يعني كده يقول لك يعني ال ال ال الهديه بتاعت آه، بتاعت عيد الام حلال ولا حرام بدات آه، بدا ما يستريحش الحلال بين والحرام بين وقال يا حسن يا بصري الغناء حلال ولا حرام؟ تبسم وقال إذا ميز الله يوم القيامة أهل الحق وأهل الباطل أهل الغناء مع من؟ يعني أهل الحق زي أبو بكر وعمر وعثمان وأبو حنيفة والبخاري وابن حجر ها؟ ده أهل الحق وأهل الباطل زي أبو جهل وأبو لهب وهامان وفرعون ها؟ وأمية بن خلف بتوع الغناء مع أبو بكر مش ممكن ها ولا ايه وخلاص وساب القضيه لك انت بقى وساب القضيه لك انت طب يبقى الامر هنا واضح ها؟ يبقى الحديث الثاني المبني عليه امر الدين بعد انما الاعمال بالذات الحديث الثاني له ايه الحلال بين بين يعني ايه وظاهر وما الحق ما يختفيش لان الله هو الحق المبين اه ربنا هو الحق من اسمائه ولذلك جعل الحق ولذلك قال ايه يوم يقوم الملائكة والروح الروح والملائكة ها، الروح والملائكة ها، صافا لا يتكلمون ما فيش كلام الروح اللي هو مين يقال سيدنا جبريل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه صوابا ولا حقا قال لك اللي ينطق من ذات- حتى الروح الامين يوم القيامه لما ينطق من ذات نفسه مش وحي يبقى ايه صواب لان هو الصواب قصاده ايه خطا الصواب قصاده ايه خطا ولذلك قال بعد- نفس اللي قال ايه قال ذلك اليوم الايه الحق ذلك اليوم الايه الحق يبقى عند ابن ادم والمخلوق يبقى اقصى ما يستطيع المخلوق ان يقوله حتى وان كان ملكا فهو درجه الصواب اما ما هو اعلى من ذلك فهو الحق من الحق سبحانه ولذلك قال لك الذي يكره الحق يعني انت الحق صدق عليك في موضوع انت كرهت الحق فانت تكره الله وربنا بالتالي يكرهك يعني من كره الحق فقد كره الله لان الله هو الحق صح ولا لا يعني جلست في مجلس عرفي زي ما بيقولوا والحكام اللي في المجلس حكموا عليك طلع الحكم مش عاجبك رغم انه حق كرهت انت الحق فانت تكره الله يا مثال خطير يا اخوان مثال خطير يبقى الح- الحديث الثاني الحلال بين والحياة والحرام بين الحديث الثالث الخطير بقى هم كلهم اكتر من بعض من صنع في امرنا هذا شيء من عنده فهو عليه رد اللي يالف حاجه في الدين مش موجوده لا في الكتاب ولا في السنه تبقى ايه مردود عليه وهو في النار يوم القيامه ياه. يعني جماعه المغنواتيه اللي بعد الاذان الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله يا اسود العينين يا مش عارف جميل الخلق يا مش عارف خاتم الله. هو عايز يغني نفسه يغني قال لك تدخل في الدين بقى تقول له يا ابني كده حرام لك اه هو انت انت اللي اللي بيكرهه الرسول احنا احنا والدراويش يسمونا ايه اهل النكد لك اه انت قصدك على بتوع اهل النكد اللي بيحرموا الصلاه على رسول الله يا ابني افهم الحديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه وثم تتوفين التراعي يعني بعد ما يخلص المؤذن ها بعد مده وتدعي ربنا بالوسيله والفضيله بعد كده بقى ايه صلي على رسول الله اما الصلاه اللي بتسمعها على دي اه، اخترعها واحد مصري في زمن الدوله الفاطميه وصارت سنه للاسف مع انها بدعه ها، ادي ايه ادي شيء ادي شيء تعالى بعد الصلاه تلاقي الراجل اللي اذن او الامام الله لا اله الا هو الحي القيوم وإيه؟ اولا هي ايه الكرسي بيقراها ما تحبش ما تقدرش تتابعه ها، سبحان الله الحمد لله عقبال ما تقول ثلاثه انت يكون هو ايه مش فاضي عندي خالص قال لي طب انا جامع شغل صغيره بس مش وقت مفيش وقت تقول لي يا استاذ يا استاذ وقت الصبح فيه ناس بتصلي في واحد مسبوك كان بيكمل بقول لك يا استاذ انتوا كل حاجه عندكم حرام لا انت اللي اللي رتبت حاجه غلط انت اللي بتالف من عندك يبقى اذا من جاء او من صنع في ديننا امر من عنده والعياذ بالله فهو عليه رد ما ينفعناش اللي يالف حاجه من عنده يبقى ده رد عليه ده الحديث الايه؟ الثالث الحديث الرابع إن خلق أحدكم يجمع في رحم أمه 40 يوما نطفة بعدين 40 مضغة و40 علقة وبعدين يوحى للملك المركب بالأرحام إن كان ذكر أو أنثى شق- شقي أو سعيد ده حديث عشان يؤمن الإنسان بقضية الإيه؟ الرزق الرزق انزل اسعى واعمل لكن العمر والرزق دي مساله ما فيهاش ايه آه، ربنا يبارك في رزقك يكثر رزقك لا يبارك فيه لكن يكثر مش هيكثر ده مكتوب لك الرزق مكتوب في الازل مكتوب في الازل حتى الحرام لو استنى ما سرقش كان المال ده بدل ما يجيله حرام يجيله حلال لكن هو استعجل ما عند الله بمعصيه الله يعني اللي بينهبوا في الثروات بتاعت الناس وبيخطفوا لو استنى شويه قبل ما يموت لازم يكون جاله لان من رزقه تخيل انت لما يجيله بالحرام بقى والعياذ بالله هو لو انتظر لاتاه بالحلال اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه يا رب العالمين يبقى مدار الدين كله على اربعه احاديث اظن حفظتوه انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من صنع في امرنا هذا شيئا من عنده فهو عليه رد الحديث الرابع يجمع ابن ادم في رحم امه 40 يوما نطفه 40 مضغه 40 علقه ثم بعد ذلك يوحى بايه بمساله العمر والايه والرزق فهذا كلام ابن حجر رضي الله عنه عندما قال بني الدين على احاديث اربعه انما الاعمال بالنيات الحلال بين والحرام بين من صنع في امرنا هذا شيئا من عنده فهو عليه رد يخلق ال- المؤمن او الانسان في او المرء في رحم امه كذا وكذا وكذا الى اخر الحديث. الامام ابو داود صاحب السنن له راي لطيف او مش راي يعني يعني له برضه زاويه اخرى على نفس الايه القضيه قال جمعت من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف وثمانمائة حديث ياه آه، 400000 و800 استغفر الله 400000 حديث و800 حاجة يعني عدد رهيب فرأيت مناط الدين على أحاديث دول- الدين كله يعني كل الأحاديث اتكلم في إيه؟ في الموضوعات الخمسة اللي قال عليهم دول الأول إنما الأعمال بالنيات النية يا اخوانا كل العلماء يتكلموا عن الايه؟ عن مميزات كتب الحديث كلها تبدا بالحديث بتاع الايه؟ النية النية مهمة يا خبر النية دي اهم حاجة مبني عليها ايه؟ لا، سبحان الله سبحان الله طيب. الحديث الثاني من حسن اسلام المرء تركه ايه؟ ما لا يعنيه كلنا بندخل نفوسنا في اشياء لا نعنيها يقول لك ال- القميص اللي انت لابسه ده بكام؟ والبنطلون بتاع الواد ده بكام والساعه اللي بتاعتك بكام طب ليه انت تشيل زيها لا بتدردش طب يا احمد ما دام انت مش هترجع بالفايده يبقى هنا بقى والذين هم عن الله ما فيش داعي فلان ده آه، جوز بتاع النبي والامترين اللي عندك ده انت جبته منين وبكام وصنعته فين ومنين يعني جبت الذهب عارف حالتك يعني جبت على- لا اله الا الله لا يعني الناس يدخلون انفسهم فيما لا يعني ولذلك بكت ام بعد غزوه احد على ابن مات لها شهيد في الغزوه فقالت هنيئا له الجنه يا رسول الله يا لا يقصد الجنه ده ما كان ممكن رسول الله ايوه طبعا واحد جاي حارب معاه وقتل واستشهد مع رسول الله قال وما يدريك انه من اهل الجنه ربما كان يتكلم فيما لا يعنيه اظن يعني الحديث واضح بصوره يعني الموضوع خطير قوي لو نمسك لساننا شويه يا مؤمن انا عايزك تدرب لا يا جماعه بتوع اليوجا دول ولا بتوع مش بيقعد انا قاعد بتربح كده زي الكاتب المصري ثلاث ساعات حط رجله دي ودي ويفضل قاعد زي الصنم كده تعمل له كده لا يخرج ولا يعيط ولا يرمش عينيه ايه يا استاذ يقول لك الصفاء النفسي يا خدتك يا اخي واحد واحد بس المهم ماشي تعالى بقى على القرار بتاع اليوجا انا عايزك تعمل يوجا اسلاميه بقى تمسك لسانك تقول انا ان شاء الله النهارده من صلاة العصر لصلاة المغرب مش هتكلم إلا في الدين بس جرب روحك كده من صلاة المغرب لصلاة العشاء مش هتكلم جرب نفسك مش في الجامع نتكلم وبره الجامع نتكلم والستات يتكلموا والرجاله يتكلموا والرجاله دلوقتي بقى اصعب من الستات الستات زمان كانوا يرغوا مع بعض واد الرجاله اسوء كل راجل تلاقي قاعد حد بوزه بوزه قاعد يقول له الحكايه يقول الروايه يقول الموضوع ويتكلم في اللي يعني واللي ما يعنيهوش يقول له احكي لي ايه محمد إيه؟ هو يعني سبحان الله ولذلك كان سيدنا عمر الله يرضى عليه كان لما علي بن ابي طالب يتخبط عليه تعال يا علي اجيت في امر من امور نفسك ام في امر من امور المسلمين؟ غلط تفرق ايه يعني؟ تفرق تفرق كتير ان كنت جاي في امر من امور المسلمين ادي اللمبه منوره هنا وان كنت جاي في امر من امور نفسك تطفئ المسرجه لكي لا نتحدث في امور شخصيه في مال المسلمين يا حبر ابيض وانت قاعد في المكتب الصبح الساعه 9 مولع الكهرباء لو في بيتكم تولعهم ها وايش ال- السخانات اللي من تحت المكاتب يشرب شاي حرام هنا حرام والحلال نافع طب الحرام آه، المهم آه، هنكد عليك ليه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني حاجه اللي ما تعنيكش ما تخشش فيها طيب لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه ادي ايه؟ ادي حديث خطير قدام وانا نفسي بقى نلاقي مسلم واحد بقى في العالم الاسلامي عنده الحته دي وانا ضربت لك مثل نتصبح كلنا قدام هذا المثل ابنك وابن اخوك قدمت لهم في مصلحه واحده وهم عايزين موظف واحد بس تتمنى مين يدخل؟ مفيش تعليق آه، تعليق ايه بقى علق انت براحتك بقى والحديث اهو لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب التطبيق يبقى لسه احنا مش مؤمنين يجب ان احنا مش حاسين بالمساله لسه بدري الصحابي احنا ذكرنا الكلام ده كتير قوي كان يحط التمره في بق اخوه قال يلاقي حلاوتها في بقه هو مش يطلع التمره من بق اخوك ده اللي بيحصل ده في ناس بتخاصم اخواتها 20 و30 سنه عشان اوضه عشان قراءه ارض عشان 100 جنيه والله العظيم عشان كشر مره في وشه ولا صلاه ده مقبول ولا صلاه ده مقبول ولا مصابه وصلى والله لو قام الليل وصام النهار انا وخاصم اخوه ما يستاهلش بقى انا عارف انا خارج دلوقتي اقول لك حكايه التشيخ اخويا لا مش هسمع حكايات انت بقى الصف اللي بينك وبين اخوك بقى او بينك وبين اختك او بينك وبين خالك او بينك وبين عمك او بينك وبين جارك لا يقبل الله لك صلاة ولا زكاة ولا مجلس علم ولا صدقة ولا خير ولا أبدا لازم الصلح عليه يا أخي بخافوا عليه أمر من أمور الدنيا مع السلامة يا أخي الدنيا باللي فيها هي يوم القيامة احتمال يا أخي تكون ظالم احتمال تكون متعدي الحدود احتمال تكون مزوجة حبتين احتمال تكون مراتك زقة زقة ها؟ فخليك يعني اتق الله اتق الله عيب قوي انك تودي اخوك المحكمة او اختك المحكمة او ترفع قضية على بعض انت واخواتك يا أخي مش ممكن والله جارك ليه؟ قول له خلاص انت عايز ايه؟ تاخد اخوتها يا جوزي هي لك ايه المشكله يعني؟ خسرت حاجه والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بس انت خلي عندك يقين بالله وانا عايز الكلام اللي تسمعه تطبقه يا باشا كلام بس كده مجرد احنا رايحين الشيخ عمر وجاي من عند الشيخ عمر يا حلا- حلاوه الشيخ عمر انت وهو يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض له ده الحديث الايه؟ الثالث. الحديث الثا- الثالث، الحديث الرابع الحلال بين والحرام ايه؟ بين ده راي ايه؟ الامام ابو داود. تعالى يا سيدي للحديث بقى بتاع انما الاعمال بالنيات. نتكلم شويه في النيه بقى. ربنا يصلح نوايانا. النية محلها القلب معروف النية في الصلاة يكره أن تتلفظ بها ما ينفعش تقول لو انت تصلي العشاء اربع ركعات فرض ورا الشيخ فلان في جامع فلان في شارع التحرير حي الدق ده الجيزه الساعه 8 ونص لا الكلام ده تهريج انت تسمع عجب عجب في الصلاه لما لا ينوي وده ينوي وده ينوي ان شاء الله لو احنا 2000 3000 واحد كده ان شاء الله كل واحد ناوي الصوت يبقى ان شاء الله ما بقتش صلاه صح ولا لا؟ خلاص نية الامام لك نية نية الامام حتى انت لو ما نويتش خلاص يعني انت ما نويتش ودخلت ورا الامام قلت ايه شوف لك خلي بالك انت ما نويتش يا ابني كمل صلاتك وصلاتك صحيحه الامام قد نوى الامام قد نوى طب انا داخل الصلاه ولقيت واحد بيصلي ما اعرفش بيصلي ركعتين سنه بيصلي الظهر بيصلي قضى اللي عليه انا ما اعرفش انا دخلت انا عليا صلاه الظهر ولم الحق الجماعه رحت داخل ورا اخي ده احنا في الصلاه بقى ما دام دخلنا في النيه بصيت لقيته صلى الركعتين وسلم اول انا كملت بعد ما خلص صلاة انت بتصلي يا فلان يقول له ده انا بصلي الظهر يقول له بس انا ما كنتش بصلي الظهر انت كنت بتصلي ايه؟ انا كنت بصلي ركعتين سنه يا خبر ابيض طب وصلت انا ده كده النيه اختلفت يقول لا ان شاء الله صلاتك صحيحه صلاتك ايه؟ صحيحه لان يجوز ان يصلي مضطرب وراء متنفل حتى وهو يعلم حتى لو انا متاكد انه بيصلي سنه ينفع اصلي وراها نفس الوقت من باب التيسير اه من باب الايه التيسير سبحان الله الصحابي دخل النبي فكان صلاة الجماعة خلصت فراح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد الرجل يتأخر خلف الصفوف لكي يصلي بمفرده ليه الصحابي يتأخر اخر الصف عشان يصلي لوحده فقال ده سيدنا الحبيب ليتصدق احدكم على اخيه واحد يقوم يتصدق عليه على اخوه طب اتصدق عليه تصلي ازاي راح قام سيدنا عمر وقف على يمين الرجل وصلى خلفه عشان يوصل الجماعه ليتصدق احدكم على اخيه طب انا دخلت وجدت المسلمين واقفين صف صفين ثلاثه اربعه والصف مكتمل ماليش فيه ثغره انا مخير بين امرين يا اسحب واحد من نص الصف بدون ما يحصل خلخله واللي يسحب يلين يا ما في داعي اقف لوحدي وربنا يرزقني بواحد يصلي جنبي يعني انا لما اتسحب الاقي واحد بيسحبني الين معاه مش نعمل مصارعه انا شد وهو يشد خلاص بدل انا شد وهو يشد سيبه قلت لك والله في احد مساجد السوق السنه اللي فاتت ها واحد اول مره تحصل له واحد واقف على يمين الصف طويل قوي اخيرا اللي دخل يصلي بعد كده قصير قوي فجاء ايه عايز يسحب مين اخيرا الطويل ده اخيرا بايه بيحارب ده بيشد ده بايه بيقاوم فاللي بيتشد قال بلاش بد بقى ارجع وخلاص راح راجع معاه ما بيعرفش مين اللي شده فعينه كده لمحت مفيش حاجه على مستوى عينه فبص دي اخيرا ايه تحت يا ابني قال له ماشي يا عم ماشي او مصري بيصلي ها محدش علمه انا مراتي بطلع وكمل الصلاه ده ماشي وصلي ما, ما فيش مشكله يعني هو قالوا ماشي وكمل عادي ما احنا في صلاه جماعه يا عم ولا بوفر والله لا لا تسمع العجب في المساجد فانت لما تدخل المسجد اللي تشد معاك تشد خلاص ماشي ما تشد خلاص اقف وحدك وامرك الى الله طيب واحد بيصلي بالناس حس بان واحد داخل لسه بيركن عصايته او شنطته او حذاءه وعامل صوت عارف ان في واحد داخل يروح مطول في الركوع حبتين عشان اخيرا يلحقوا في الايه؟ في الركوع لا هذا حرام ما ينفعش ما ينفعش انت يا مصلي لا ترفع قبل الامام ولا تركع قبل الامام ولا تسجد قبل الامام ليه؟ لان سيدنا الحبيب لما لقى الراجل سبحان الله يسبق الامام في ركوع السجود قال له لا بامامك ائتممت ولا وحدك صليت افادك بطله ما انت بالامام تابع ولا انت اللي صليت لوحدك لان هو انا عندي يصلي لوحده ها احسن لانه لو سبق الامام ايه بطلت صلاته يعني الامام يقول سمع الله السمع يقول حمده لما تسمع الهاء دي الهاء ارفع انت بقى لما تسمع الراء بتاع اكبر ابتدي تتحرك لكن قبل الله لسه غير عينه وتقول كله ساقط في الارض مشكله مشكله لا تسبق الامام في ركوع او سجود قال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام من سبق الإمام في ركوعه و- وسجوده إلا وسوف يبسق الله وجوهه إلى وجوه حمار أو إلى وجه حمار ليه؟ لأن الحمار ما بيفهمش فمش هضيفه الرسول يقول أشوف الشكل يوم القيامة يقول لك أهو اللي ماشي ده يوم القيامة ده, ده كان بيبسق الإمام يا خبر الموضوع صعب أمال الإمام جوع ليه؟ ليهتم به دخلت أنت صلاة جماعة جهر صبح مغرب عشاء وجدت الامام بعد قال ولا الضالين انت قلت امين هو الامام برضه يقول امين معاهم بتبدا انت في قراءه الفاتحه كما عند الشافعي وجدت الامام راح داخل في الايه في قراءه السوره انت تكمل الفاتحه ولا تسكت لا تسكت ليه لان الامام قرا لك الفاتحه وانت استمعت فكانما قرات وبعدين بدا يقرا في السوره والله يامرك عند سماع القران ان تسمع وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ويتفكر في جلد الفقه لا لا لا لا أصل صلاتك مش لا صلاتك إن شاء الله إنها ساعة بإذن الله بدليل أنت بقى دخلت لا حضرت لا الفاتحة ولا السورة ولقيت الإمام هيركع الله أكبر رحت ركعت معاه اتحسبت الركعة ولا ما اتحسبتش؟ رغم أنك لم تسمع فاتحة ولم تقرأ فاتحة ولم تقرأ سورة خلاص يبقى صلاتك إيه؟ صحيح الكلام ده مهم في الفقه يا إخوانا احنا عايزين الفقه يبقى ايه يبقى واضح في ذهننا فالنية محط او معقل كل عبادة اساس كل عبادة النية تعال بقى للحديث ده بالنية من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة إلى سورة موضع ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة يعني ايه الكلام ده؟ انت لقيت واحد غلبان واستشعرت بيه الغلب قلت له استنى لما ادخل بس افك من المحل ده فلوس انت الله اعلم بنيتك هتفك الفلوس والله انت نفسك اللي هتفك خلي بالك يعني دي برضه ايه تعوز النية انت ناوي فعلا تفك الفلوس دخلت فكيت ورجعت لقيت الراجل مشي كتبت لك حسنة لانك لو لقيت الراجل كنت هتديه حسنة وعشرة وسبعمية طب انت بقى هميت بالسجارة رايح ناوي تتخانق تجارك رحت محافظ عليه ده وانت عصب لقيته مسافر انت ما عملتش السيئة ايه لكن انت لو لقيته كنت هتعمل ايه هتتخانق فيه يبقى مكتوب عليك سيئة بمثال اوضح انت ولا عياذ بالله رايح تشتري علبة سجاير او ازازة بيرة او ازازة خمر عياذ بالله في التدرج اهو تدرج الحرام يعني السجاير حرام والبيرة حرام والخمر حرام ولكن الحرام بعضه أشد من بعض رحت لقيت الراجل بتاع الكشك قاعد ولا وانت جا- نازل على السلم برجلك راحت مكسوره نقلوك على قصر العين تقول الحمد لله انا ما شربتش لا يا حبيبي ما لو رجلك اتكسرت البعيد ها كنت هتشرب فاتكتبت عليك سيئه حتى لو ما شربتش لكن انت ما تتكتبش عليك سيئه ده ممكن انت لما تهم بالحسنه وما تعملهاش تكتب لك حسنه لو تهم بالسيئه وما تعملهاش تكتب لك حسنه ازاي انت ناوي تروح تشتري ازازه بيره لو انت نازل على السلم قلت لنفسك ايه؟ يا عيب عليك عيالك بيروح يصلي في الجامع ومراتك ما شاء الله عليها مخمره ومنقبه وبتتقي الله ويعني الناس واخده عنك فكره يعني ده كلام برضه يا اخي اختش على دمك شويه ارجع بقى واحد تروح تراجع او همه هو خارج بالايه؟ بالسيئه راجع مكتوب له حسنه لانه وقف عند السيئه وقفه عزم في الا يصنعها وينام ما كانها خيرا هنا تختلف لكن اللي رايح ولاقي الدرس زي بالظبط ايه؟ انت اتاخرت عن صلاه الظهر وفي منشور إداري في مساجد الأوقاف وفي مساجد الأهالي وإغلاق المساجد بعد الصلاة يعني الحمد لله الذي يحفظ على مكروه سواه السينمات ما تغلقش أبوابها يقول لك حفلة صباحية ماتينيه من 9 ل 12 وحفلة على الظهر مش عارف عشان زحمة الفيلم أربع حفلات متتالية يفضل السينما فاتحة لساعتين بالليل خلي بالك ما يتفقش ده ده الشيطان مفتوح ها والعياذ بالله سبحان الله ولا المجد تروح يا عيني انت رايح تصلي اتأخرت تروح كده باب مقفول هصلي على الرصيد مش معقول تروح ماشي وانت رايح الجنه تقول ايه؟ ربنا ان شاء الله يرزقني واحد يصلي معايا اخد ثواب الجماعه. تروح ترجع في المكان اللي كنت فيه تصلي لوحدك تاخد برضه ثواب الجماعه ان شاء الله وكانك صليت في بيت الله. يبقى دي الاعمال بالنيات ايه؟ ان هي مهمه ان هي ايه؟ مهمه ولذلك تيجي بالليل وانت قبل ما تنام كده تقول ايه؟ ان شاء الله انا بكره باذن الله ها هصلي الخمس اوقات في المسجد ان شاء الله وهصلي ال 12 ركعه النفل وهقرا جزئين قران بس ما تبقاش نصاب لا نصاب عليا اه على الله ما ينفعش يعني تبقى تبقى صادق في الكلام هتقول ان شاء الله ربنا يدبر لي بكره باذن الله ويقويني هصلي خمس ركعات واعمل 12 ركعه واعمل جنيه قران واحضر مجلس علم واطلع جنيه لله واعمل واسوي عارف لو جاتك ظروف ما قدرتش تطبق حاجه دي رغم انفك غصب عنك مكتوب لك ما نويته موسم الحج داخل تقول ايه انا ان شاء الله ناوي احج السنه دي باذن الله لو ربنا اداني المبلغ اللي هحج بيه انا رايح حج رايح احج ان شاء الله جت ساعه الحكايه ربنا رزقك بعمليه جراحيه بفلوس ضاعت بالقرشين ضاعت كتب لك الحج ده انت خلاص نويت نويت نية صادقة وانت فاكر الراجل بتاع بني اسرائيل في عام المجاعة ليه جبال الرمل لو طلب قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الرمال والصخور طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك قال الله يا موسى بلغ عبدنا اننا قبلنا منه صدقته يبقى هنا ايه؟ نية ولا مش نية؟ نية نية يا ابا بكر قالوا نعم يا رسول الله قال ان اناسا على أسرتهم في البيوت يعني ايه نايمين ما شاركونا في غزو كتب لهم أجر الغزو كما غدونا ياه ده كان ايه قال من غزا أو جهز غازيا من غزا أو جهز غازيا أو نوى مية صادقة قال كتب له الأجر يعني انت كده برضه تقول ايه انا ان شاء الله اول ما ابتدح ابتدح الباب ان احنا نروح نحارب اسرائيل ونطلعها من بيت المقدس يقول انا اول واحد النية قائمة لو قال بقى والله خلي بالك قال موت يبقى انت ايه نويت نية الغزو في سبيل الله بس ربنا يعلم صدق النية بقى النية دي ايه درجات بقى عامل زي بالظبط ايه في فرق بين النية ونية النذر النذر ده حاجة تانية الناس كلها النهارده داخله على امتحانات النذور بقى لو تدخل في قلوب الناس النهارده الواد لو جاب في الثانويه العامه اللي دخله الطب هيذبح بقره عن زمان اسرائيل نذبح بقره طبعا الواد ينجح ويدخل الطب تلاقي الكتب بتاع الطب غاليه ده الاب سيدنا الشيخ نعم واكل فتوى كده يعني مش عارف. المصري كده حتى يخش ياكل فتوى بطريقه غريبه فهلاوه برضه ده واكل فتوى كده فبتكلم على نعم انا كنت نبرت بدري كده يعني نطلع بقره للواد لو دخل الطب هو دخل صح ده لا مش كانت بقره من ثلاث شهور يرجع التخطيط سبحان الله ان كان ناوي نعله يقول لك ما تدفعش فرخه سبحان الله ان كان 100 جنيه يقول لك ما تدفعش 10 الله النذر ما فرضه الله عليك عشر بعد الثلاثة لكن انت فرضت على نفسك عارف لو ما عملتش الناس ها تحاسب على انك ضيعت فرضا يوم القيامة هو اصلا لم يفرض لكن لو فرضت على نفسك بقى ايه بقى فرض فيبقى بالله عليك انا بنصحك كاخ لما تحب تنظر تنظر حاجة على قدك تقول انا لما انجح مش عارف ايه او اطلع من ال- مراتي تطلع من العمليه بثلاث هصلي 200 ركعه لله عشان خاطر انا خليهم 20 عشان خاطر انا خلي في النذر 20 ها ال 500 جنيه خليهم خمسه عشان خاطر ولما اطلع 10 يبقى حلو عشان ما تبقاش ايه توسعها قوي تحت تيجي تحت الجد طب اه المساله بقى هنا انا عايزك تبقى ايه تبقى حريص على نفسك عشان النذر ربنا سبحانه وتعالى لم يفرضه عليك وانما يستخرج من البخيل ما لم يكن يستخرجه في الايام العاديه ازاي؟ واحد ما بيطلعش القرش الا باجتماع الجمعيه العمريه وأول ما يوصلوا جنيه يبصوا كده لو كم تعبت كثيرا ادخل فلم ترى النور بعد ذلك خلاص ده ايه في ناس كده والراجل دخل عند احد البخلاء بالليل بعياله نايمين عنده خمس عيال كل شويه يقلب العيال يقلب العيال ده انت بتقلب ال- بتاع ال- بتاع يقلب العيال الله انا بتعمل ايه؟ راسهم قتلوا لو ناموا على جنب واحد الاكل يتفضل بسرعه يقوموا يقوموا فطار فانا بقلبهم عشان ما يتفضلش الاكل بسرعه يا فطار يا رب ففي ناس في البخل لا فربنا سبحانه وتعالى كتب ان يخرج هذا الانسان 100 جنيه من فلوسه لفلان الغلبان طب يطلعها زي عمره ويطلع يروح ربنا زنقه زنقه يع- يعيده عيد يمرض له عيد يدخله في ورطه يدخله في قضيه ويقول ساعتها ايه؟ انا لو فرحت من القضيه دي براءه هطلع 100 جنيه لله وده لفلان قريبي ده خلاص اروح مزنوق الزنقه يروح مطلع 100 جنيه اذا رب من حكمه الله في امر الناس ان يطلع واحد ثاني عمره ما يصوم الا رمضان بس وربنا سبحانه وتعالى يروح برضه ايه يروح زنق وزنق يقول اه ان شاء الله انا هصوم 10 ايام لله آه سبحان الله العظيم ده نوع ثالث ما بيصليش الا الفرض بس وربنا يروح زنق وزنق يقول ايه آه انا بقى لو حصل الموضوع الفلاني هقوم بالليل قبل الفجر كل يوم نص ساعه اصلي لله يبقى خلاص يبقى ربنا بقى اراد به خيرا وعرفه طريق طاعته موضوع النيه وانما الاعمال بالنيات دي كانت بس مقدمه سريعه لموضوع سعيد بخاري ان شاء الله انا عارف ان الحلقه دي صعبه شويه لكن ان شاء الله من الايه من الدروس القادمه بمشيئه الرحمن سوف آه، نشرح هذا الامر تفصيلا وتوضيحا باذن الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وقوموا الى صلاه العشاء يرحمكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته